بالعيون والمشاعر واليقين رح نعيش بالقلوب مع كل آية نعرف المعنى وتهدينا الحكاية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله آية وحكاية النهاردة بنتناول آية تتناسب تماما مع الأحداث التي نعيشها في هذه الأيام وهي أحداث ما كناش نتمنى إن هي تحدث لأن دم الإنسان غالي جدا ودم يكون يعني آه، غالي أكتر لما يكون الإنسان دوت واقف بيحرس ثغر من ثغور الإسلام فالآية بتقول المولى عز وجل يقول فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما سلم يا رب سلم انسان يوصل للغضب ده لدرجه ان ربنا سبحانه وتعالى يحكم عليه بهذه العقوبات شوف ومن يقتل مؤمنا مش قتل خطا قتل متعمد رايح يقتله رايح متعمد انه يقتله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه عد معايا جهنم خالدا فيها خالدا فيها ده يدل على طول المكث وطول المده اما ان كان مستحلا للقتل فهو خالدا مخلدا فيها ابدا ربنا عافينا وعافيكم يبقى خالدا فيها وبعدين وغضب الله عليه وثلاثه ولعنه اربعه واعد له عذابا ربنا وصفه بانه عذاب عظيم واعد له عذابا عظيما النهارده بننقل عزائنا لأهالي شهداء رفح نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا سبحانه وتعالى طبعا حادث أليم جدا لكل المصريين وقلوبنا جميعا يعني بتبكي الدماء بدل الدموع على هؤلاء الضحايا اللي جم في وقت الحقيقة يعني أيام مباركة وأيام مفترجة وحقيقة كان موقف عجيب جدا شباب واقفين بيحرصوا ثغر من ثغور الإسلام واقفين صايمين يعني مش مش كمان في الخدمه مثلا وخدوها رخصه ان هم يفطروا ولا غيره وغيرهم كتير جدا كان على سفر في منهم ناس كانت من الصعيد وفي منهم ناس كانت من الارياف وقاعدين في فين في سينا فشوف بقى تخيل حضرتك في يعني يعني انا مش متخيل يعني يعني مشهد زي كده واحد على سفر وله رخصه ان هو يفطر ورغم من ذلك كانوا صائمين كلهم وفي وقت الافطار وقت عجيب جدا واللي بيعمل هذه الجريمه عارف ان في وقت الافطار ده الناس كلها مشغولة إما في صلاة المغرب وإما في الإفطار إلى غير ذلك ما حدش منتبه إيه اللي بيحصل منهم بعض الشباب كان بيقول أصلي الأول قبل ما أفطر فوقف يصلي وما شفعت لهمش صلاتهم عند هؤلاء المجرمين قتلوه وهو بيصلي ومنهم من كان لسه بيحط التمراية في بقه ومات والتمرة ما زالت في فمه ما قدروش يخرجوا التمراية دي يمكن تكون شاهد ليه يوم القيامة إنه مات وهو صائم ومنهم اللي كان لسه بيقول بسم الله وبيسمي وآخر حاجة ذكرها هي اسم الله سبحانه وتعالى فقتلوه ولم تشفع له لفظ لفظ الجلالة عند هؤلاء المجرمين الغادرين الذين قتلوه حادث صحيح أليم جدا في منهم شباب وكلهم شباب صغير ما بين ال 20 وال 23 سنة يعني في منهم شباب كان متجوز وعنده طفل عنده سنة ات- اتيتم الطفل ده وعنده سنة ومنهم اللي كان لسه جوازه في العيد اللي جاي ومنهم شباب يعني هم كل حاجة لأهاليهم فأهاليهم يعني من كتر ال- الصدمة ال- البشعة آه، فقدوا النطق مش قادرين يتكلموا لا الاب قادر يتكلم ولا ام قادره تتكلم الدموع تجمدت في عيني ام هذا الشاب ربنا يصبرهم ويربط على قلوبهم ويقول لهم جميعا ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده الى اجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا ربنا يا رب يصبركم ويربط على قلوبكم ويصبر اهل مصر جميعا الحقيقه والله كلنا في قمه الحزن والله في كل في قمه الاسى وما اظنش ان في عين في على ارض مصر لم تدمع في هذا اليوم هذا يوم البكاء فعلا الكل كان بيبكي والكل كان حزين جدا على مشهد هذه الجنازه التي حدثت على مشهد هذه الجريمة التي تمت يعني عايز أقول لأهالي الشهداء ونحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا يعني عايز أقول لهم يعني انا بعزيكم وبهنيكم في نفس الوقت بعزيكم على فقد اولادكم وبهنيكم لان هم ماتوا في موطن شرف انا واحد من الناس اتمنى اموت الميته ديت اتمنى ان انا اموت وانا بحر الصغر من صغور الاسلام علشان انال الشهاده واشفع في سبعين واحد من اهل بيتي بقول لكم كده لان فعلا يعني انا اعرف ناس لهم واقفين لا في الحراسه ولا بيعملوا حاجه من الحاجات ديت ورغم ذلك اقسم بالله ناس من الصالحين الافاضل اللي اعرفهم واتقرب الى الله بحبهم والله العظيم يتمنوا الموت في زمان الفتن الذي نعيشه الان لكن يتمنون الموت على حسن الخاتمه ان هم يموتوا في رباط يموتوا في شهاده يموتوا هم ساجدين يموتوا هم بيطوفوا حول الكعبه بيتمنوا الميته الحسنه في هذه الايام ويا بخت اللي بيموت في هذه الايام والله خدوها من اخوك الصغير يا بخت اللي بيموت في الايام ديت ولكن على حسن خاتمه يا بخته ربنا بينجيه من فتن اقسم بالله تموج موجا احنا في وقت اختلطت فيه جميع الاوراق احنا في وقت عاملين فيه ايه زي واحد ماسك شويه ورق صغير كده وكان مرتبهم حوالي مليون ورقه مترتبين ترتيبه معانا بارقام وراح ماسكهم وراميهم في الهواء كل الورق اللي في الدنيا اختلط مفيش حاجه ما اختلطتش الدنيا اختلطت الصادق بقى كاذب والكاذب بقى صادق والامين بقى خائن والخائن بقى امين والدنيا كلها بقت مقلوبه قلبه يعني لدرجه ان اعلم ناس من الافاضل الصالحين بيقولوا يا رب يا رب استلم الامانه يا رب يا رب احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي عايز اقول لكم والله العظيم هنيئا لاولادكم وهنيئا ليكم لانكم اهاليهم اللي اولادكم هيشفعوا فيهم عايز اقول لكم كذا بشرى النهارده يعني من باب انا مش مش بواسيكم وبس لا ده انا عايز ابشركم والله يعني انا مش مش مجرد بواسي انا لو جاي النهارده بعزي اي اسره من اسر الشهداء اللي ماتوا في حادث رفح اقسم بالله العظيم انا لو لو لو اقابل هذا هذا الشهيد الذي قتل يعني في هذا الحادث الاليم والله العظيم هقول له يا بختك هقول له يا بختك هنيئا ليك يا, يا ليتني كنت مكانك سبحان الملك شوف لما يكون ابنك او او ابنك مات وهو في الحراسه بيحرث ثغر من ثغور الاسلام رجل في رباط اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن أجر المرابط واسمعوا كلها أحاديث صحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها عايز اقول لاهالي الشهداء ربنا يا رب يربط على قلوبكم و و و ويعفو عنكم جميعا يا رب العالمين لو ان ابنك رجع من سيناء وهو جايب لك عربية أحدث موديل وبيقول لك جاتني هدية من قائد القوات المسلحة شوف فرحتك قد إيه أو أو قائد القوات المسلحة أو رئيس الجمهورية أي حد أي منصب عالي إداني الشقة دي هدية عشان أتجوز فيها إزاي هتكون فرحتك؟ لا ده وقوفه يوم وليلة يا أمي وقوفه يوم وليلة بس في الرباط في سبيل الله سبحانه وتعالى النبي بيقول أفضل من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها الحديث الثاني رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيام ومن مات فيه وقي فتنة القبر إن شاء الله نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله هم ليس عليهم عذاب قبر إن شاء الله بحسن ظننا بالله وبالثقة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وقي فتنة القبر ونمى له عمله إلى يوم القيامة أي عمل أي إنسان بيموت خلاص الدفتر بيتقفل إلا إذا كان رجل عالم رجل عمل خير رجل ليه صدقات جارية كذلك الشهيد لو مات الشهيد حتى يعني وهو وهو فقط مش مش بيحارب وهو بس واقف للرباط في سبيل الله للحراسه ينمو له عمله كانه عايش وكانه بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج وبيبر امه وابوه وبيعمل كل الخير ده ينمو له العمل الى يوم القيامه ولا تغلق صحيفته ابدا يا رب اكرمنا واكرمك يا رب العالمين. الحاجه الثالثه اهالي الشهداء ربنا يبارك فيكم وبقول الكلام طبعا لكل المصريين عشان نصبر قلوبهم الشباب دولت ربنا يا رب يرحمهم رحمه واسعه اسال الله ان يرحمهم رحمه واسعة وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة كانوا صايمين يا جماعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البزار بسند صحيح حديث في قمة الروعة بيقول من ختم له بصيام يوم دخل الجنة يا سلام يعني رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها كأنه جمع الدنيا وما فيها وأحسن من كده كمان فوق ده كله كمان إن أفضل من صيام شهر وقيامه وبعدين يوقى من عذاب القبر وينمو له عمله ليوم القيامة وفوق ده كله يختم له بصيام هم كانوا لسه بيفطروا بسم الله وقتلوا ونالوا الشهادة من ختم له بصيام يوم دخل الجنة ده لو ما كانش في رباط ده كان ي- يعني هو مجرد صائم وبعدين بعد ما فطر على طول اتقتل او هو صايم اتقتل من خ- او مات حتى موت عادية من ختم له بصيام يوم دخل الجنة امال لما يكون بيقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى وكمان وهو صائم يعني يجمع له اجر الشهادة واجر الجهاد واجر المرابطة واجر الصيام ان هو يموت على صيام من ختم له بصيام دخل الجنة أو بصيام يوم دخل الجنة وماتوا كلهم شهداء في هذا الشهر الكريم في شهر مب... شهر مبارك هو شهر رمضان هو أفضل شهور العام تعالوا نشوف آه، يعني ماذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن أجر الشهيد وبعدها مباشرة نطلع فاصل نقدم عزاء من قناة الناس ومن كل حبايبنا يعني إلى أهالي الشهداء لكن بعد ما أقول الحديث ده مباشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح خد بالك بقى للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة يا أهالي الشهداء يا قرايب الشهداء يا أصدقاء الشهداء إن شاء الله كل واحد فيهم إن شاء الله بحسن ظن بالله وبمصد- وبص- وبتصديق كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله كل واحد فيهم يشفع في سبعين إنسان من أهل بيته تعالوا نشوف عزاء أهل مصر كلهم لهؤلاء الشهداء ونرجع لكم مرة تانية مع قناة الناس الفضائية الأمة المصرية في شهداء الوطن الذين نالت منهم أيادي الغدر والخيانة وهم يقومون بأشرف مهمة لحماية الحدود المصرية في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك وتتمنى العافية لأبنائها المصابين ونرجو من الله تعالى أن يتقبل شهداءنا الذين سالت دماؤهم الذكية الطاهرة فداء لوطننا الغالي مصر حفظ الله مصر واهلها من كل سوء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ده عزاء بسيط لأهالي الشهداء وعزاء لأهل مصر كلهم ولأهل الأمة العربية والإسلامية فكلنا كالجسد الواحد عايز أقول كمان لأهالي الشهداء نفسي النهاردة إن, إن العزاء ده يوصل لهم بجد ونفسي اللي شاف الحلقة ديت وبيسجلها نفسي يبعتها لهم يبعتها لهم على سيديهات يقول لهم يشوفوها لأنه عزاء من القلب ولو أطول أروح لكل أسرة والله نروح لحد عندهم ونعزيهم ربنا يا رب يرحم أولادهم يرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ودي بشرى لأهالي الشهداء يقول كما عند البخاري من أخذ الله صفيه يعني حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة فلما يكون ابنك ربنا ختم له بالصيام يوم فله الجنة إن شاء الله وختم له بالشهادة فله الجنة إن شاء الله فعشان إحنا كمان نحصله في الجنة فلا بد إن إحنا نصبر ونحتسب عشان ربنا يجمع بينك وبين ابنك في الجنة ويجمع بينك وبين ابنك في الجنة ويجمع بينك وبين أخوك وصاحبك في الجنة من, من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة حديث تاني رواه الترمذي بإسناد حسن إن النبي بيحكي صلى الله عليه وسلم أن المولى عز وجل يأمر الملائكة أن تقبض روح ابن عبده المؤمن فإذا قبضوا روحه وصعدوا إلى الله عز وجل قال جل وعلا وهو أعلم كيف وجدتموه قالوا وجدناه يحمدك ويسترجع بيقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون فقال جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد لو صبرتم على موت أولادكم واحتسبتم إن شاء الله ليكوا الجنة وليكوا بيت الحمد في الجنة الحاجة الثالثة حديث رواه النسائي بسند صحيح إن كان في صحابي بيقعد حوالين النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه ابنه صغير طفل صغير بيلف حواليه وحوالين النبي ويقعد يضحك ويدعبهم فكان النبي مره بيساله بيقول له اتحبه بتحب ابنك ده قال احبك الله كما احبه اجابه غريبه جدا بيقول له ربنا يحبك يا رسول الله زي ما انا بحب ابني فمات الولد وغاب الرجل لانه يعني حزن جدا على موت ابنه ومرت الايام ورجع يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيسال عليه اين فلان قالوا مات ابنه يا رسول الله فراح النبي علشان يعزيه فأول ما شافه قال له أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده قال بل ينتظرني عند أبواب الجنة الثمانية قال فذلك لك لو وقف الحديث عند كده كنا هنزعل قوي فقام واحد من الصحابة قال له يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا يعني لو هو بس احتسب ولده هينتظر عند أبواب الجنة ولا احنا لو احتسبنا برضه أحسن لنا كده قال بل لكلكم الله فكل واحد فيكم بيحتسب ولده هينتظره عند أبواب الجنة الثمانية ويدخله الجنة ويلاقي له بيت في الجنة مخصوص اسمه بيت الحمد ربنا يصبركم ويربط على قلوبكم يا رب العالمين ويجمعكم وأولادكم في الفردوس الأعلى ويجمعنا معاكم في الفردوس الأعلى فاصل قصير ونرجع لكم نكمل عزائنا لأهالي شهداء رفح ولكل أهل مصر فاصل قصير صلى على حبيبك احنا عيش بالقلوب مع كل آية نعرف المعنى وتهدينا الحكاية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله على هؤلاء الشهداء ربنا يرحمهم ويلحقنا بهم على خير وعايزكم تتأكدوا ان ان الفعلة ديت لا تخرج ابدا عن يد الصهيونية العالمية تأكدوا تماما لا في جماعة إسلامية لا متشددة ولا وسطية ممكن تعمل العمل الإجرامي ده حدش في الدنيا حتى لو كان إنسان عياذا بالله فكره ومنهجه خطأ لا يمكن واحد يتجرأ أن يقتل مسلم في وقت هو بيفطر في شهر رمضان ده ده ده ده الانسان المسلم يخشى انه يقتل كافر في الوقت ده فربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ربنا ينتقم من اليهود شر انتقام وهم عمالين من فتره بسبب انشغال مصر باحوالها المتردية من فترة كبيرة جدا بيحاولوا بقدر الإمكان ينكشوا البلد عشان يدخلوها في حرب ما هواش وقتها فهم بيحاولوا بقدر الإمكان وده ليه سبب كبير جدا احنا عارفينه طبعا ان هم نفسهم من زمان يردوا الضربة الكبيرة اللي خدوها في يوم العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 73 لكن إن شاء الله حتى لو ده حصل وحتى لو خدنا حرب إن شاء الله إن شاء الله هيدوقوا درس أقسى وأقوى وأشد ألف مليون مرة من الدرس اللي خدوه إن شاء الله في العاشر من رمضان على الأقل في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 73 يمكن الأمة ما كانتش حاسة بحريتها زي دلوقتي ولا حاسة بكرامتها زي دلوقتي أظن إن الشعب المصري لا يمكن يطاطي أبدا لهؤلاء المجرمين عايز أقول للمجرمين اللي عملوا هذا العمل الإجرامي إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم قتل أهل الذمة اللي هم مش مسلمين فما ظنك بالمسلم الموحد اللي بيعبد ربنا فما ظنك بالمسلم الصائم القائم اللي واقف في رباط في سبيل الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة مش هيشم ريحتها مش مش بيقول مش هيخشها م- من قتل معاهدا أو معاهدا وتصح القراءتان من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة أربعين سنة وفي رواية وإن ريحها لا يوجد من مسيرة مئة عام طيب الحديث الثاني رواه البخاري في التاريخ بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا لو كان المقتول كافر والقاتل مسلم و- والمسلم إدى الأمان للكافر ثم قتله فالنبي بريء من المسلم فما ظنكم لو كان المقتول مسلما إنسان موحد قائم صائم بيعبد ربنا سبحانه وتعالى لدرجة ان سيدنا أسامة بن زيد له حدث عجيب جدا حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي آه، أمر أسامة بن زيد اللي هو الحب ابن الحب من أحب الناس إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية فأسامة بن زيد كان في السرية ديت كان هو أمير السرية قدر ربنا سبحانه وتعالى أن واحد من المشركين قعد يقتل في المسلمين مقتلة شديدة جدا فلما أسامة بن زيد شاف المنظر ده راح مشاور لواحد من الأنصار وهم الاثنين راحوا إيه انقضوا على هذا الرجل فلما لقى السيف والرمح فوق دماغه الراجل ده أمال إيه؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فالرجل الأنصاري تأخر لما سمعوا بيقول الشهادتين وأسامة بن زيد راح مكمل عليه وقتله لأن بصراحة الحق يقال إن الراجل ظاهر الأمر أنه كان متعوذا كان بيقول الكلام ده من خوف مش من اقتناع أنه هو عايز يخش في الإسلام فلما عاد أسامة بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قمة الغضب أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا قال هلا شققت عن صدري حتى تعلم أقالها متعوذا أم غير ذلك فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا كل ما قبله يقول له يا أسامة ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاء بها يوم القيامة حتى قال أسامة بن زيد على قتل رجل مشرك مش بقول مسلم والظاهر من الرواية أقسم بالله الظاهر منها أن الراجل قالها خوف ما هوش قالها عن عقيدة ورغم ذلك أسامة بن زيد بيقول حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا في ذلك اليوم عشان يكون الحدث ده بره الإسلام مش جوه الإسلام وآخذ عليه قد إيه كان خوفهم وحرصهم على حرمة الدماء وخوفهم من سفك دي أي دماء أيا كانت حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام حرم قتل أي كافر إلا إذا كان محاربا إلا إذا كان محاربا فقط أما غير ذلك فأهل الذمة وأهل العهد وأهل الأمان لا يمكن لإنسان أن هو يقتلهم ولا يتعرض لهم لأن العقاب شديد جدا جدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الغدارين قتلوا اولادنا غدرا يعني فوق ان هم قتله كمان القتل يا ريت مثلا مجرد ان كانت معركه ما بينهم او لقاء او او اي حاجه او موقعه او حرب ابدا ده كان غدر غدر واحد بيصلي اتقتل ناس بتفطر اتقتلوا واحد لسه بيسمي الله اتقتل الكل كان في حاله آه، يعني ما فيش تهيؤ للحرب بالمره والا لو كان هؤلاء دخلوا على شبابنا ال- ال- الطيبين ال- الشهداء نسال الله عز وجل ان يحشرهم في زمره الشهداء لو دخلوا عليهم في قتال كان ان شاء الله كان النتيجه كانت هتكون غير كده ان شاء الله لكن قدر الله ما شاء فعل فدول دخل عليهم غدر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هؤلاء الغادرين كما في البخاري ومسلم ان الغادر ينصب له لواء يوم القيامه فيقال الا هذه غدره فلان ابن فلان كل غادر يبقى متعلق له كده لواء لواء يوم القيامة ويتقال على اللواء ده مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان الله أكبر تخيلوا بقى فعلا يوم هيكون فضايح يوم هيكون فيه فضايح كثيرة جدا إنسان غدر يجي يوم القيامة حتى لو حتى مش عايز الناس كلها تعرف إن هو غدار ويتمنى يخش النار بغدرته دي بس ما ي- ما يتفضحش لا هيتفضح أمام الخلائق وي- ولواء طالع له كده يقال هذه غدرة فلان ابن فلان اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول كما عند أحمد والترمذي وأبو داود بسند صحيح قال كل ذنب ركزوا معايا كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا كل ذنب أعيد الحديث كل ذنب عسى الله أن يغفره اي ذنب في الدنيا ان شاء الله ربنا يغفره الا ذنبين الا من مات مشركا دي مفروغ منها معروف اي واحد مات كافر خلاص يعني آه، يعني ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين ان الدين عند الله الاسلام يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون آه، آه، اليوم اكملت لك اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا يبقى هو ده الدين الذي ارتضاه المولى عز وجل فالنبي بيقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا دي معروفة أو قتل مؤمنا متعمدا قلنا في أول لقاء أي مستحلا لذلك وإلا فخلود الإنسان لو انسان قتل مؤمن واخد بالك وهو غير مستحيل لذلك قتل قتل خطا مثلا فكلمه الخلود التي وردت في الايه حتى لو كان قتل متعمد واخد بالك كلمه الخلود التي وردت في الايه ما دام الانسان على التوحيد وعلى الايمان وفعل ذلك وكفر عن ذنبي ودفع الديه و- و- وصام وعمل كل ال- ال- ال- الأش- الاشياء التي جاءت في الايه ب- نفذها بالحرف الواحد فعسى الله عز وجل ان يتوب عليه وان يغفر له وكنتم تعلمون ان آه، ال- الكبير او اصحاب الكبائر هم في مشيئه الله ان شاء الله عفى عنهم وان شاء ايه وان شاء عذبهم ف آه، ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى لكن ما دام كان مستحلا لهذا الفعل فهو ده من الذين قال عنهم جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما شوف النبي بيقول ايه بقى صلى الله عليه وسلم بيقول لك كما عند ابن ماجه بسند صحيح والله العظيم حديث يخلع القلوب لزوال الدنيا وما عليها الدنيا دي كلها تزول يا اخي بكل ما عليها من جبال واشجار وانهار واحجار و- وبيوت و- وسيارات ومصانع كل الدنيا دي لزوال الدنيا وما عليها اهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق يا سلام وفي يوم من الايام حبيبك متصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقف قدام الكعبه الكعبه اللي الانسان بيشوفها كده قلبه بينخلع يحس كده انه امام مهابه الكعبه دي شيء عجيب جدا لها مهابه عجيبه جدا لما تقف قدامها كده تحس ان ان الايمان ملا قلبك فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ما اعظمك وما اعظم حرمتك ولكن حرمه المؤمن خير عند الله او اكبر او اكثر او اكبر عند الله من حرمتك شوف يعني حرمة العبد المؤمن المؤمن الإنسان المؤمن حرمته أفضل عند الله من الكعبة الكعبة اللي احنا بنروح وقلبنا كده بيشتاق وكلنا يعني بتهفوا أنفسنا إن احنا نروح هناك كل يوم مش كل سنة خد بالك الدنيا دي كلها ما تساويش قطر الدم المؤمن والكعبة شوف قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ما اعظمك وما اعظم حرمتك ولكن حرمه الله حرمه المؤمن عند الله اشد من حرمتك اعظم من حرمتك هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه من عمله تخيل بقى ايه حاجتين ايه هما الحاجتين قال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح قال اول ما يحاسب به العبد الصلاه واول ما يقضى بين الناس في الدماء ولا تعارض بين الأمرين أول ما تحاسب فيه أو عليه من عملك هو الصلاة كما في الحديث الآخر إن أول ما يحاسب عليه العبد من من من من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر خد بالك دي في الع- في العلاقة أو في ال- في العبادة التي بين العبد وبين ربه أما في الدماء فهذه في إيه؟ في العلاقة بين العبد وبين أخيه يبقى إذا أول ما يقضى في العبادات أو في الأشياء التي تربط العبد بربه سبحانه وتعالى هي الصلاة وأول ما يقضى به فيه به أو أول ما يقضى فيه بي في ال- في ال- في العلاقة بين العبد وبين أخيه أو بين العبد وبين من يعيش على الأرض حتى لو لم يكن أخا له هي الدماء ليه؟ لعظم حرمة الدماء الدماء لها حرمة عظيمة جدا إن الإنسان لا يتجرأ على سفك دماء الناس فبنقول لأهالي الشهداء ونكرر مرة تانية عزائنا ليهم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا ووجهنا عزائنا ليكم وقلنا لكم البشريات الجميلة إن شاء الله اللي ربنا رب يجعلها في ميزان حسناتكم وميزان حسنات أولادكم وقلنا لهؤلاء الغدارين عقوبة هذا العمل الإجرامي وبنقول ون- ون- ون- ونذكر للمرة الأخيرة ان ان شاء الله لن ينال اليهود ابدا من امن مصر ولا من شعب مصر وان شاء الله سياتي اليوم الذي اخبر عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيجري اليهودي فيختبئ وهي دي حياة الج- اليهودي جبان وخسيس فيختبئ وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود ولذلك اليهود زرعوا أرض فلسطين كلها من شجر الغرقد حتى يختبئوا وراء ذلك الشجر إن شاء الله يومكم قرب قرب ان شاء الله ستتحرر سوريا وستستقر مصر ان شاء الله وان شاء الله سيكون لا وجود بعد اليوم للكيان الصهيوني رساله من القلب وان شاء الله الا ان نصر الله قريب ربنا ينصرنا وينصركم وعزائنا لاهل الشهداء وعزائنا لكل اهل مصر والامه العربيه وربنا يرحم هؤلاء الشهداء يا رب العالمين ويجمعنا بهم في الفردوس الاعلى و كنت اتمنى ان احنا نلتقي النهارده في مناسبه طيبه لكن ان شاء الله ربنا يا رب يعني يعفو عنا وعنهم ويكرمنا ويكرمكم ونلتقي غدا ان شاء الله مع ايه وحكايه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لما نقرا في الكتاب المستبين بالعيون والمشاعر واليقين رح نعيش بالقلوب مع كل آية نعرف المعنى وتهدينا الحكاية لما نقرا في الكتاب المستبين بالعيون والمشاعر واليقين رح نعيش بالقلوب مع كل آية نعرف المعنى وتهدينا الحكاية